ثبات ونظام علوي رائع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكتيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية إن شاء ربي تبارك وتعالى كما وعدتكم على مدار حلقتين سأهديكم بهدية أو أقدم لكم هدية في رواية ورش عن الإمام نافع المدني مضمون هذه الهدية أنه لكل مدرس تجويد ولكل مدرس قراءات ولكل متقدم في رواية ورش ولكل مبتدئ في رواية ورش ولكل من أجيز في رواية ورش ولكل من أراد أن يجاز في رواية ورش وكل محب رواية ورش يعني يسر الله لي وأعانني على تصميم جدول من خلاله نستطيع فهم رواية ورش نستطيع به أن نتفهم وأن نقرأ رواية ورش بالأوجه الأول هذه الأوجه هنبتدي نقسمها على جداول ونمشي بيها على مدار الحلقات سواء الحلقة دي أو الحلقة القادمة أو ما بعد رمضان إن قدر لنا البقاء واللقاء وبعد عرض الجدول على مدار الحلقات إن شاء الله هتعرض لبعض الفنيات في هذا الجدول بس الجدول ده نحافظ عليه جيدا ففيه من الفوائد الجمة الكثيرة شايفين شغل الأوجه على مدار السنين دي كلها إن كنت بقول لكم مثلا خلي بالك البدل مع الفترياء مع اللين المهموز الشغل اللي احنا عارفينه تم تصميمه في جدول بإذن الله نراه الآن الشاهد هنبتدي بقى نخش على الجدول والعرض بتاعنا اليوم آه بنأكد على مسمى تحريرات رواية ورش تحريرات رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية نحن نقرأ رواية ورش عن الإمام نافع من طريق إيه الشاطبية آدي أول جدول هيقابلنا اليوم طبعا عندنا ثلاثة جداول عندنا ثلاثة جداول نرجع للجدول الأول الجدول الأول اللي قبل دوت آه عندنا الجدول بيحتوي على أوجه وكلمات الخلاف أوجه وكلمات الخلاف خلي بالكم لو انت عايز تقرا بالقصر لو انت عايز تقرا بالتوسط لو انت عايز تقرا بالإشباع حتى اخواننا المبتدئين والمبتدئات خلاص محدش له عذر طيب انا دلوقتي هقرأ رواية ورش وهقف على مد بدل بس مد وهقف على المد العارض انا بقرأ برواية ورش وهقف على نهايات الآيات زي الرحيم العالمين الدين مش دي كلها مضود عارضة للسكون بس المد العارض للسكون هنا بنسميه مد عارض للسكون غير مهموز يعني ما فيهوش همزة طيب أنا لو بقرأ بقصر البدل شايفين الخانة الأولى بتقول إيه لو أنا بقرأ بقصر البدل بقرأ البدل بحركتين هقف على العرض للسكون بالقصر أو التوسط أو الإشباع يعني اتنين أو أربعة أو ست حركات طب ولو احنا بنقرا بتوسط البدل انا بقول بالراحه عشان اخواني اللي وصوني قالوا لي احنا ما بنلحقش نكتب وراك ولو احنا بنقرا بتوسط البدل يبقى هقف على العارض بالتوسط والاشباع اربعه او ست طب ولو تقرا باشباع البدل ست حركات مش هنقف على العارض الا بست حركات يبقى ده المد العارض للسكون غير المهموس زي الرحيم وكاتب جنبها مثلا طب ولو انا هقف على عرض للسكون بس مهموز في همزة زي مستهزئون خاطئين خاطئين مش ديت العارض مشترك مع البدل في الكلمة دي يعني مستهزئون ممكن حد يقول لي ده مد بدل بس حد يقول لي الله يا شيخ ده مستهزئون لما وقفت عليها بقت عرض للسكون كمان طيب المشكلة في ورش ان العرض 2 4 6 وزيه البدل 2 4 6 طب دلوقتي العرض اقوى ولا البدل هلاقي حد يقول لي انت ده علمتنا قاعده ان اقوى المدود زي ما الشيخ السمنودي رحمه الله ماذا قال اقوى المدود لازم ثم اتصل فعارض هذا هو الشاهد فعارض فذو انفصال فبدل يعني العارض اقوى من البدل طب ما هتقول لي طب ما هو المقدارين متساويين 2 4 6 و2 4 6 البدل 2 4 6 والعرض 2 4 6 عشان كده طالما ان العرض اقوى هقف عليه بالترتيب العكسي عشان ابين انه عارض مش بدل فبقف عليه بدل ما اقف 2 4 6 هقف 6 4 2 نفس الخانه اللي فوقيها بس بدل ما هقف بالترتيب الطبيعي بتاعنا زي الرياضه لا هعكس هعكس طيب انا لو بقرا البدل حركتين هقف على العرض المهموس بكام بدل ما هقف 2 4 6 هعكس 6 4 2 اشباع توسط قصر طب ولو انا بقرأ بتوسط البدل هقف بالعكس بدل ما اقف 4 6 هقف 6 4 طب ولو بقرأ باشباع البدل ماليش الا 6 ادي الجدول الاول ادي الجدول الاول ماشي ادي الجدول الاول كده واضح كده ما حدش له حجه حلو الكلام الجدول ده نحافظ عليه زي عينينا ده اللي هيمشينا في الرواية الجد... الجداول اللي انتم بتشوفوها بتتعرض دي مش في كتب القراءات خالص مش في كتب القراءات وأرجو من إخواني وأخواتي إن ما حدش يكتب كلمة وينسبها إلي إلا بعد الرجوع إلي أولا إلا بعد الرجوع إلي أولا ويؤخذ الكلام من فمي مباشرة مشافهة خلاص أنا بحب دايما التلقي والمشافهة مني شخصيا طيب تعالوا نرجع للجدول التالي تعالوا نبص للجدول التالي الجدول التالي ده لو تفتكروا معايا في سورة آل عمران ارجعوا كده بالذاكرة الجماعة اللي كانوا حاضرين معايا في أوائل سورة آل عمران احنا دلوقتي في المائدة الله أسأل أن يتم علينا هذه الختمة كاملة برواية ورش على قناة الرحمة فاكرين قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب المآب دي لما أقف عليها مش لما أقف عليها المآب مد عرض هتقولوا لي اه ده مد عرض بس مهموز ما ايه مهموز زي مستهزئون بس خلي بالكم من حاجة المشكلة بقى في الكلمات اللي هي زي المآب دي وانا جبتها لكم حصريا من المصحف فآل عمران الآية 14 والرعد الآية 29 وسورة صاد الآية 25 والآية 40 طب انت عايز تقول ايه عايز اقول لما اقف على المقاب حاجة من اتنين عايز تعاملها عارض يبقى تقف عليها عايز تتعامل معاها كمد عارض يبقى هنقف بالترتيب العكسي زي ما انتوا عارفين هنقف بالترتيب العكسي زي ما انتوا عارفين فلو بقصد البدل هقف 6 4 2 هلاقي حد يقول لي ايه يا شيخ انا عايز اعملها بدل انا مش عايز اعملها عارض فاكرين لما كنت بشرحها قلت ايه قلت في ناس بتستسهل ويقول لك المآبي قل هوصلها بالآية هركب الآيتين جنب بعض هوصل آية بآية أخرى فلما تبقى المآبي قل انت حركتها فترجع لأصلها تبقى بدل ورحت قايل لكم على حل تاني لو تفتكروا قلت لكم انا ممكن اعمل حركة تانية بدل ما اوصل اوصلها بآية بعدها ممكن اقف بحاجة اسمها ايه روم مش روم احنا عايزين نتعلم نقرا صح مش حاجة اسمها روم روم يعني ايه روم يعني اقف بجزء من الحركة طب ولما اقف بجزء من الحركة كأنك وصلت هو انت ينفع تحرك الا في الوصل فلما تقف بجزء من الحركة في الوقف كأنك وصلت فتبقى بدل صح ولا لأ الأحكام دي جميلة تشغيل دماغ يبقى المآبي خلي بالك المآبي اديت جزء من الكسر فبقى بدل يبقى لما أقف بقرأ بقصر البدل لو أنا بقرأ البدل حركتين بختم ختم الورش بقصر البدل وجاتني كلمة المآب وما شابهها زي ما قدامكم في الجدول ليك انك تقف تتعامل معاها عارض تقف 6 4 2 وليك ان انت تعملها بدل وطالما انك عملتها بدل ما انا بقرا البدل 2 يبقى لازم اقف عليها باتنين مع الروم قصر مع الروم ما انا بعملها بدل ينفع امد البدل في حته واسيبه في حته تانية بس عشان اعملها بدل انا لازم اقف عليها بالايه عايز اسمع روم المآبي طيب خش على الخانه اللي جنبها لو بقرا بتوسط البدال هقف على العارض بالعكس ستة أربعة مع السكون فيبقى عارض طب ولو عايز أعملها بدل هقف عليها بأربعة بس مع الإيه مع الروم مع الإيه مع الروم طب ولو أنا بقرا البدل بست حركات بالإشباع عايز أعملها عارض هقف عليها بست حركات مع السكون حتى تلاقيني كاتب الإشباع مع السكون المحض عارض بين قوسين طب ولو أنا قريتها عايز أعملها بدل هقف عليها برضو بستة بس مع الإيه مع الروم ادي الجدول الثاني ادي الجدول الثاني اظن الجدول ده حللنا مهمة خطيرة في كلمة المآب كانت عاملة مشكلة في كتب القراءات والناس مش عارفة تجمعها ازاي وتقرا ازاي الجدول ده هتقولي اي آية فيها المآب وانا اوريكم تركبوها ازاي في منتهى السلاسة واليسر ده لو واحد مبتدئ خالص ابيض هيعرف يقرا ورش ماشي الكلام طيب تعالوا بقى نخش على الجدول اللي بعده الجدول اللي بعده الجدول اللي بعده كل بدل يقابلني في السكة اعمله 2 4 6 ولا في حاجات كده فنيات ممكن تجيني في رواية ورش لا خلي بالك ممكن تجي لك فنيات عد معايا الفنية الاولى لفظ إسرائيل تعال نحلل إسرائيل كده مع بعض إسرا ده مد متصل يتمد ست حركات مش هو ده اللي عليه العين اللي عليه العين كبدل إيل الهمزة اللي وراها ياء همزة ووراها ياء إيل حتى كاتب إسرائيل وصلا لما توصلها حيث وقعت هتقولوا لي ده بدل إيل ده بدل زي إيمانة هقول لك آه ده بدل بس ورش ما مدهوش 2 4 6 ورش عمله زي حفص اتنينات ورش عمله زي حفص قصر حركتين عشان كده كتبت اسرائيل وصلا حيث وقعت لو انت بتقرا البدل بحركتين قصر البدل برضه مالكش الا قصر لو انت بتوسط البدل مالكش الا القصر لو انت بتشبع البدل مالكش الا القصر برضه برضه اه بتقرا بالقصر هتقرا بالتوسط هتقرا بالاشباع مالكش في اسرائيل الا القصر حركتين ما تدورش على غير كده طيب خش على اللي بعدها لو انا بقرا جاني بدل بس مسبوق بساكن صحيح يعني ايه مسبوق بساكن صحيح يعني مد بدل قبل منه حرف عليه علامة السكون رأس الحاء الصغيرة ورحت جايب لك كده كلمتين من المصحف عشان اقرب الموضوع لبالك زي مذءومة بتاعت الأعراف شوف أو دي همزة وراها واو تقول لي بدل زي أوتوا هقول لك بس اصبر عليا الذال عليها سكون يا عم الشيخ ده ساكن صحيح ما ينفعش طب القرآن آه آه همزة وراها ألف زي آمنوا ده بدل يا عم الشيخ هقول لك اصبر عليا بس ده الراء عليها سكون ما تستعجلش يبقى هو بدل أنا موافقك إنه بدل بس قبل منه حرف عليه علامة السكون لما يجي بدل قبل منه حرف عليه علامة السكون مالكش إلا القصر برضو حركتين زي إسرائيل قرأت بالقصر مالكش إلا قصر قرأت بالتوسط مالكش إلا قصر قرأت بالإشباع مالكش إلا قصر آدي الجدوى النمرة ثلاثة وصلت آدي الجدوى النمرة ثلاثة أظن الموضوع سهل جدا أنا ماشي معاكم واحدة واحدة ده كان لحد دلوقتي ده الجدول رقم كام؟ ثلاثة هتلاقيني ماشي في فنيات ده ولسه والحلقات اللي جاية فنيات الجدول أكتر وأكبر ده أنا مشيت على مستوى صور القرآن كلها ما سبتش بفضل الله تعالى عشان أي تفتح قناة الجدول عايز أقرب قصر عايز أقرب توسط عايز أقرب إشباع عايز أجيب الثلاثة هتجيب مفيش عندنا حاجة عندنا صعبة مش أنا اللي قلت ده رب العالمين اللي قال ولقد يسرنا القرآن ها للذكر في حاجة للذكر تبقى صعبة ماشي طيب خش على الجدول الأخير بتاع حلقة النهاردة لكن الجداول لسه ممتدة طيب بص على الجدول ده الجدول اللي جاي انتقلنا من شغل البدلات دخلنا في حكاية جديدة شغل المد اللين المهموز مد اللين المهموز واحد يقول لي ايه عم الشيخ انا اول مرة بسمع الحلقة بتاعتك النهاردة عايز اعرف يعني ايه لين ويعني ايه مهموز اقول له بسيطة قوي عارف يعني ايه لين يجي على الواو او الياء رأس حق صغيرة بص بقى انا احكيها لك حكاية سهلة قوي تاني يعني ايه يا عم الشيخ لين اللين ما يجيش يا عم الشيخ الا مع الواو والياء حلو الكلام الواو والياء يترسم عليهم رأس الحاء الصغيرة اللي هي علامة السكون اللي لسه حكينها من شوية ومهموز عشان الواو والياء اللي عليهم رأس الحاء الصغيرة او علامة السكون وراهم همزة فسموه لين مهموز او شايف كلمة شيء شايف كلمة شيئة شايف كلمة سوءة طيب خلاص عرفنا ده لين مهموز مجمل الحكاية ان اصلا اللين المهموز لورش يمد اربعة او ستة ده اجمالا لسه ما ربطتوش بالبدل بص بقى الخانات بتقول ايه لو انت قريت البدل بالقصر حركتين ليك في اللين المهموز اربعة توسط اربعة بس طب ولو انا قريت بتوسط البدل مالكش الا في اللين المهموز الا التوسط اربع حركات بس طب ولو انا قريت باشباع البدل نصيب الاسد ليك التوسط اربعة وليك الاشباع ستة سهل الكلام عرفت بتتركب ازاي ادي اللين المهموز مع البدل طب يا عم الشيخ اي لين مهموز يقابلني اجيب على طول شغله سواء بقصر ولا وسط ولا اشبع ما هو البند نمرة سبعة بقى يقول لك الواو بتاعت كلمة موئلة مو هتقولي ده لين إلى وراها همزة يبقى لين مهموز هقول لك على العين والراس أنا موافقك ما أقدرش أفتح بقي في سورة الكهف الآية 58 بس ديت ورش ما مدهاش يا عم الشيخ ورش ما مدهاش يعني ايه ده انت كاتب قصر الواو قصر الواو يعني حركتين هو ده بقى الكلام كلمة القصر إن أطلقت في علم القراءات قد يراد بها معنيين ممكن يراد بها القصر حركتين نمد حركتين وممكن يراد بالقصر عدم المد مطلقا خلي بالك ما هو ده بقى شغل القراءات والفنيات بتاعت الكتب القصر ممكن يراد بيه حاجة من اتنين إما إنك تمد حركتين أو عدم المد مطلقا طب هنا أنت تقصد بإيه بقصر الواو في كلمة موئلة عدم المد مطلقا موئلة ما تمدش أصلا قصرت البدل حركتين ما تمدش وسطت البدل أربعة ما مدش قرأت البدل ستة ما مدش حلو الكلام ادي جداول النهاردة خدنا كم جدول النهاردة جدول اتنين تلاتة اربعة اربع جداول خدناهم خدنا اربع جداول النهاردة انا عايز منكم حاجة الجداول دي تتذاكر الصم بها تعرف تشتغل ورش خلاص طيب هكتفي بذلك فاضل جدول هعرضه دلوقتي بس ده جدول التلاوة بتاعت النهاردة عشان عندنا كلمتين في الصفحة بتاعت النهاردة فرش نرجع بس العرض أنا كنت الأول بعتمد على التلقي والأداء وبوجه وأنا بقرأ بس فضلت ان انا برضو اعرفك شكل الكلمة في المصحف من حفص الورش كان برضو بيساعد بعض الناس لان النظر يعين على القراءة برضو تعال نبص للجدول عشان طبعا عايزين نسمع التلقي وعايز اسمع ايه التواصل معاكم برضو لان التواصل معاكم مهم طيب تعالوا كده نشوف الجدول بتاع التلاوة المنهجية من الآية 51 إلى الآية 57 سورة المائدة جدول النهاردة بسيط ما عندكش إلا كلمتين الآية 53 والآية 54 الآيتين دول ورا بعض الآية 53 كلمة ويقول حفص أثبت الواو قبل الياء و ويقول ورش حذف الياء قال على طول مباشرة يقول الذين أمنوا بدون واو يقول مفيش واو في الآية 54 يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم يرتد حفص قرأها بدال مشددة مفتوحة يرتد ورش قرأها بدالين اتنين دال يعني بدالين الأولى مكسورة زي ما الرسمة قدامكم على الشاشة الدال الأولى مكسورة والتانية ساكنة بس وانت عشان عارف ان التانية ساكنة نعمل لها ايه قلقلة يرتدد يرتدد ماشي الكلام ده اللي عندنا في صفحة الايه اليوم تعالوا بقى نستمع للتلاوة بإذن الله تعالى وبعدين أتلقى اتصالاتكم بإذن رب تبارك وتعالى استمع للتلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى فعسى فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا آمنوا يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين بارك الله فيكم ادي تلاوة اليوم هعلق ان شاء الله لحين تلقى اتصالاتكم آم، نلاحظ من اداء الايات ان انا عندي امالات ما بين ألفاظ مقللة قولا واحدا وما بين ألفاظ مقللة بخلف عنه آه، عندنا آه، في الآية 51 لفظ والنصارى طبعا هذه اللفظة مقللة قولا واحدا لورش عن نافع لماذا؟ لمجيء الألف المادية متطرفة بعد راء يعني حرف الراء وراها ألف مادية متطرفة طيب عندنا في الآية 52 فترى لما نقف على هذه اللفظة كلفظ النصارى طيب معنى اتصال طيب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أم عبد الرحمن خلاص ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في ها؟
قلوبهم أم عبد الرحمن نعم متى تقلل الألف فترى نعم.
متى تقلل وقفا أم وصلا
وقفا أي نعم آه، بينيها وقفا ثم اقرأيها بالوصل
فترى أيوة فترى الذين صحيح.
فترى الذين نعم أكملي
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة طيب لفظ لفظ نخشى لورش ما فيه
في تق- تقليد فتح وتقليل
طيب.
مش الألف لا.
رسمت على ياء اه إذا فيها الفتح والتقليل نخشى نخشى لا. نخشى نخشى أن تصيبنا دائرة مم.
فعسى ال- فعسى فعسى الله برضه أن- نفس القصة لما نقف على فعسى فيها أيضا الفتح والتقليل
طيب التقليل الأول ولا ال- لا الفتح الفتح يقدم على التقليل حضرتك أما بدأت القراءة بدأت بثلاثة البدل آه إذا يقدم الفتح على التقليل
فعسى فعسى فعسى الله لا، أن الكلام ده وقفا مش الألف المادية هي اللي تفتح وتقلل آه طب ما هو في الوصل محذوفة لالتقاء الساكنين إذا الفتح والتقليل لا يكن إلا وقفا في كلمة فعسى بس
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن معنا الحاجة أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شيخنا الجليل أعزك الله يا حاجة بارك الله فيك الله يكرمك الله يبارك فيك أكمل أكمل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الذين آمنوا آمنوا يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نعم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين نعم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بارك الله فيك أحسنتي طيب معنا أخونا الطيب من تونس السلام السلام عليكم عليكم سيدي حسن تفضل أخي الكريم الله يجزيك خير جزاك الله عنا كل خير الله يبارك فيك الله يكرمك أخي الكريم نبدأ من يا أيها الذين آمنوا نعم نعم من الأولى أو الثانية بداية الأولى آه يا أيها الذين آمنوا الأولى الآية آه، الأولى، الرابعة نعم، نعم.
والخمسين آه نعم نعم سيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا.
اليهود أخي الكريم نعم سيدي آه، آه، أقصد بالموضع آه، آه، الآية الرابعة والخمسين يا أيها الذين آه.
آمنوا من يرتدد منكم آه الرابعة والخمسين نعم نعم سيدي نعم نعم يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم مم.
ذلك فضل الله لا.
يؤتيه
بين الضاد استشعر من الضاد انك يعني اشربتها صوت الضاء فض نعم نعم سيدي مكن الضاد فض نعم نعم سيدي نعم سيدي الكريم ذلك فضل لا ليس الله فض يؤ- اخي الكريم نعم سيدي هذا الكلام قدم فيه ابحاث كثيرة نعم نعم ده نعم بالضاد الضائية ض ض نعم نعم آه، أض ابتعد أض، عن نعم.
هذا أض أض ذلك فض فض نعم نعم سيدي نعم.
نعم ذلك فضل الله لا.
يؤتي لا لو البرنامج لو لو البرنامج لا اتواصل الا معك انت اليوم نعم.
بسبب هذه الضاد والله ما تركتك آه، الله أض يجزي خير سيدي قل أض أو أو لا ليس أض أو مكن الحافة نعم نعم نعم الحرف اليمنى والصغرى نعم اي اليمنى نعم والص- الضاد من الحافة آه أض أنت آه، ماذا أنت ليس- قال ماذا قال ابن الجزري رحمه الله والضاد والله.
من حافته بس.
إذ وليا لا ضراة نعم.
من أيسر أو يمناها نعم سيدي نعم نعم نعم
أكمل ذلك فضل الله يو...
يا طيب نعم سيدي يا حسن استمع إلي نعم، فض نعم.
فض فض... فضل انظر فض.
فض فضل الله ليس فض إذا نقول ولا الضالين ولا الظاء ولا الظاء ظاء لا ليست بظاء لا تشرب صوت الظاء
ولا أو الظاء لا تخرج طرف اللسان عند مخرج الظاء آه نعم نعم هنا لا خلاص من الحافة أو من الخلف ولا أو ولا الظاء ولا الضالين لا ولا الضالين ولا الضالين طب أخي الكريم أريد أن أسألك سؤالا نعم أكل إخوانك في بلدتك يقرؤون هكذا ح- يقرؤون حرف الضاد هكذا أو تعرف أخي سيدي الكريم الضاد أصعب الحروف اللي في النطق بها صعبة جدا جدا جدا
لا تواصل معي الله يرضى عليك نعم نعم نعم تواصل معي الله يرضى عليك في هذا الحرف وقد يغير معنى القرآن نعم نعم نعم انتبه صحيح.
إلى فالفرق ذلك بين انتباها جيدا.
الضاد والضاء نعم قل ولا الضالين ولا الضالين لا ذلك فض لا تخرج طرف اللسان إ- إ- من الخلف فض فض
ذلك فضل الله
أكمل يا طيب نعم يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يعني أريد أريد منك آه نعم سيدي أن الكريم تتواصل معي يعني خذ رقم نعم.
هاتفي من الكنترول الله يجزيك خير سيدي الكريم ويعني يمكن الله يرضى عليك أن آخذ- لضبط الضاد آه نعم نعم بارك الله فيك الله يرضى عليك ياخد- جزاك الله خيرا وتواصل معي وتنقل نعم.
عني صوت الضاد حتى يمكن- لإخوانك في بلدتك بارك الله فيك يمكن أن أخذ رقم التليفون خذ أخي الكريم إن شاء الله أنت تعود للكنترول ويعطوك رقم الهاتف لله تبارك وتعالى لنشر صوت الضاد بارك الله فيك معنا أحمد حسن السلام عليكم يا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أحمد إن شاء الله من مطلع الصفحة إن شاء الله من نطلع الصفحة إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى فترى الذين أحمد.
يكفرون- نعم أحمد أنت وقفت نعم.
قلت إيه
فت-
ها؟
نعم
هنقف بإيه يا أحمد بالت- بالتقليل قولا واحدا أيوة يلا بينها وقفة مرة أخرى فترى أيوة كده فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى فعسى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين نادمين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا آمنوا يقول الذين آمنوا آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم قل لي جهد أيمانهم إنهم كده بدون صلة
نعم نعم مم.
بصلة يلا أقسموا بالله
أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين خاسرين حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين مم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع عليم بارك الله فيك يا أحمد جزاك الله خيرا معنا الأخت افتخار السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله بخير الحمد لله آه، أكمل؟
آه، أكمل إن شاء الله من يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم
طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم.
والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون بارك الله فيك يا أخت افتخار أحسنت أحسن الله عليكم يا شيخ.
الله عليكم السلام معنا الأخت شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت شيماء من مطلع الصفحة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى فترى الذين في قلوبهم مرض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى نخشى نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى فعسى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عباده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين بارك الله فيك أحسنت طيب معنا معنا أخونا محمد من المغرب السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله بخير الحمد لله من أين أبدأ آه، ابدأ إن شاء الله آه، من قوله يقول الذين آمنوا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين آمنوا آمنوا يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد بس منكم يا عن- محمد نعم أظهر الغنة من نعم.
يرتدد
من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا آمنوا الغالبين يا أيها الذين آمنوا آه
لا اربط آه نعم محمد.
أجمع, أجمع البدلين اه نعم اربطه اربطهما نعم.
معا نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء طب ايه اللي يخليك يا محمد تروح لمنتهى الآية كان نعم، كافيك أتفق أن تقف على أوتو.
على أوتوا نعم
آه آه يلا بقى اقرأ من التوسط آمنوا توسط نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب مم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء نعم واتقوا الله إن كنتم مؤمنين بارك الله فيك يا محمد أحسن وفيكم بقى
آه، اخواننا كان بيقولوا ده كان اخر اتصال في حلقة اليوم رجاء باذن الله تبارك وتعالى نتواصل سويا ونخلي بالنا من آه، عرض الاربعة جداول اللي احنا عرضناهم في حلقة اليوم اتفقنا ان الجداول ديت آه، لم توجد في كتب التجويد ولا في كتب القراءات ندقق عليها ونركز فيها جيدا لان دي فيها كيفية اتقان رواية ورش اي حد مبتدئ قلت في مطلع الحلقة مبتدئ في ورش متقدم في ورش أجزت في ورش تريد أن تجز في ورش لكل معلم تجويد لكل معلم قراءات الجدول ده معين عشان أي إنسان نفسه يقرأ برواية ورش بوجه القصر بالتوسط بالإشباع أو بثلاثة البدل هيقدر من خلال الجدول دوت يعرف يقرأ رواية ورش حلقة من حلقة النهاردة حلقات متوالية إن شاء الله سواء آخر حلقة بعد قبل رمضان أو ما بعد رمضان إن قدر لي البقاء واللقاء متواصلين مع الجداول اللي هنعرضها بإذن ربي تبارك وتعالى إن شاء رب الحلقة القادمة متواصلين مع سورة المائدة بس إن شاء الله تعالى هختتم إن شاء الله إلى الآية مش هاخد صفحة هزود بعد الصفحة بكم آية هنقف عند الآية السادسة والستين عشان نبقى واقفين عند مطلع ربع قبل شهر رمضان المبارك كل عام أنتم بخير جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها